زادك دوما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هنا المدرسة الربانية الهدف صناعة الشخصية الربانية المتألهة النساكة بعلم وفي مستهل هذه الحلقة أرحب معكم بأخي الكبير وحبيبي في الله فضيله الشيخ عادل فريد مرحبا بك شيخنا الكريم أهلا وسهلا بكم حياك الله وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم آمين خمسون حلقة خمسون حلقة من المدرسة الربانية عرضت عليكم في هذه القناة المباركة قناة الرحمة فكيف حال قلوبكم مع الله بعد هذه الخمسين خمسون حلقة ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم زد وبارك اللهم عافنا واحفظنا وتقبل منا يا رب هذه الخمسون حلقة بست لكم فهل تزوقتم الربانية هل ميزتم الربانية هل تعرفتم على الربانية هل أحببتم الربانية أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الربانيين اللهم اجعلنا من الربانيين يا رب العالمين وهذا فرع التزكية من المدرسة الربانية ونتناول فيه شرح الأربعين الربانية أربعون حديثا يرجى لمن حفظها وفهمها وتدبرها واستخرج دروسها وعمل بها أن يكون ربانيا بحق مضى منها حديث الصالحين وحديث الحال وحديث المعرفة ارجعوا للحلقات وها هو يومنا المبارك هذا أسأل الله أن يجعله كذلك نتناول فيه حديثنا الرابع من الأربعين الربانية حديث الهم شيخنا الحبيب ما حديث الهم
روى الإمام الترمذي في سننه والإمام أبو داود في سننه أيضا وصححه الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حديث الهم ليبين أن لكل الناس هم ولا بد أليس كذلك؟
نعم طبعا طبعا شيخنا الكريم آه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصدق الأسماء حارس وهمام كل الناس له هم نعم ما منا من أحد إلا ويحمل هما وها هو الحديث الشريف يقول من كانت الدنيا همه ومن كانت الآخرة همه أنت تحمل هما بين جنبيك فما ذلك الهم ما هو هذا الهم الذي تحمله بين جنبيك الدنيا أم الآخرة علامة تصبح وتمسي في بعض روايات الحدي- الحديث من أصبح والدنيا أكبر همه ومن أصبح والآخرة أكبر همه أول ما بتصحى الصبح إيه أول شيء بيخطر على بالك وكذلك إذا أويت إلى فراشك لتنام بتفكر في إيه قبل ما تنام دنيا ولا آخرة بتفكر في هموم إيه كل الناس لهم هم يا شيخنا الحبيب أليس كذلك هناك من الناس من هامه المال مم.
هو يصبح ويمسي وليس له هم إلا المال مم.
همه المال من أين يأتي به يريد جمع المال مم.
آه، ولا يبالي آه، من حله أو من حرامه المهم يبقى فيه فلوس مم.
منين بي- هذه القضية لا تشغله فهو يحمل هم جمع المال عايز فلوس ده همه منذ أن يصبح إلى أن يمسي وهم الفلوس فهو ي- بداية الهم عنده جمع الفلوس ثم يأتي الهم الثاني أنه إزاي يحافظ على الفلوس فهو يرى أن عزه وكرامته ومكانته عند الناس وبين الخلق في الفلوس اللي عنده وعلى وعلى قدر الفلوس اللي عنده على قد فلوسه هي دي مكانته هو يتخيل انه اذا تكلم نظر الناس الى ماله قبل ان ينظروا اليه والى كلامه فهو بدايه يحمل هم جمع المال ولا يبالي كما قلت ان يجمع المال من حل او من حرام المهم يبقى فيه فلوس ثم يأتيه الهم الثاني المحافظة على الفلوس إنه يحافظ الفلوس ما تنقص إن الفلوس تفضل موجودة ثم يظل يحمل هذا المال حتى يتربع حب المال على عرش قلبه وهنا الخطورة الخطورة أن ألا يكون في قلبه إلا المال حتى قالوا إنك إن شققت عن قلبه وجدت فيه المال يا الله وقيل لأحد السلف قيل له آه، ما أفضل ما يتقرب به إلى الله فقال أن يطلع الله على قلبك فلا يجد فيه أحدا سواه أن الله عز وجل إذا نظر إلى قلبك الله يغار الله ما أودع في صدرك قلبا إلا لتحبه به لا لتحب به المال وأنا أقول نحن لا نقلل من قيمة المال ولا من شأن المال فالمال خير كما قال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد وحب المال فطري زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة أنا لا أقول لا تحب المال ولا أدعوك إلى بغض المال إنما أنا أدعوك وأقول لك احذر أن ينظر الله في قلبك فلا يجد في قلبك إلا المال وإنما إذا نظر الله إلى قلبك لم يجد في قلبك إلا حب الكبير المتعال أسأل الله أن يجعل المال نعمة في أيدينا ولا يجعله مسيطرا على قلوبنا وألا يجعل في قلوبنا إلا حب الله عز وجل وأن نستخدم هذا المال في رضا الكبير المتعال وفي واحد همه نيته واحد همه زي ما حضرتك قلت البنكنوت آه.
الفلوس التجارة المكسب المرتب والديون والأقساط والمصاريف وفي واحد همه نيته شغله الشاغل يا ترى أنا مخلص ولا لأ إن شققت عن صدره وجدت حربا ضروسا أنا مرائي ولا مخلص قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال عليه الصلاة والسلام نية المرء أبلغ من عمله فهذه النية التي في القلب استحقت عند أقوام أن تكون همهم الشاغل وشغلهم الشاغل فكان أحدهم يخفي عمله حتى عن بعض أزواجه وأولاده لا يقوم الليل إلا في استخفاء حتى يقول الناس ما أكثر ما ينام وهو القوام الصوام وآخر يأكل آه، يحمل طعامه من بيته ليظن أهل البيت أنه سيأكل في العمل فإذا خرج تصدق قبل أن يصل إلى عمله ليظن أهل العمل أنه أفطر في بيته وهو صائم لكن همه نيته قال الله جل جلاله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون تعرف قول الله جل جلاله والذين يؤتون ما آتوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ولعن الله من لعنها فهمتها يعني اللي يعملوا العملة الذين يؤتون ما آتوا يعني اللي يعملوا العملة فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لها لا يا ابنة الصديق إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل منهم شفت الهموم شفت هموم الناس عاملة ازاي واحد همه الفلوس واحد همه نيته واحد همه الصحة مم.
إن هو يصبح ويمسي ولا هم له إلا الصحة كل يوم يقيس الضغط ويشوف السكر و- ولو لقى واحد آه، معافى وصحيح ي- يبص لنفسه يقول لك ما هو صحته زي الحديد وأنا صحتي آه. فهو دائما مشغول شغله الشاغل الصحة مم.
آه، أنا نحفت لا أنا وزني قل لا أنا قليت آه، فيبدأ يهتم آه، يقول لك أنا محتاج آه، رجيم.
أكل كويس آه.
محتاج غذاء آه، محتاج إنه صحته تبقى كويسة يا دكتور وفي في مشاكل آه.
آه، في في في نبضة زايدة في دقة لو سمع دقة زايدة في قلبه يجري الدكتور يقول له في دقة قلبه أنا عددهم أنا عارفهم آه، يقول لك أنا وشي بصفر شوية فلا بد انا بقولش آه، الصحه نعمه اسال الله ان يديم علينا وعلى المسلمين الصحه والعافيه آمين.
اللهم ارزقنا العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه فالعافيه نعمه لكن مم.
ان تكون العافيه هي شغلك الشاغل وهي همك مم.
هذا ما لم تؤمر به وانما ان تكون هم ان يكون همك الاخره انا اقول اهتم بالصحه فالصحه عون لك على الطاعه ان يبقى عندك صحه كويسه اعبد ربنا بيها لا باس لكن آه، الخوف ان يغلب عليك هذا الهم ان تكون الصحه هي همك وشغلك فهذا لا يسمح به وواحد همه الصلاة آه. دي الهموم شفت الهموم يا شيخنا هي أيوة دي خد ودي الهموم.
معايا كده الهموم واحد همه الصلاة نعم واحد مشغول الأذان هيأذن إمتى الله واحد عمال يبص في الساعة هو أذان العصر فاضل عليه قد إيه نعم.
أحكي لك عن واحد كان مهموم بالصلاة ايوه عشان تصدقني إن في ناس بتهتم بالصلاة عشان ما تفتكرش إن كل الناس زيك همه إنه يتجوز همه إنه يخلف همه إنه يجيب الولد همه إنه يورث همه إنه يغتني همه إنه يجيب حاجة- مستقبل ولاده لا في ناس همها الصلاة أقول لك مين سيدنا النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه السلام.
وعايز أحكي لك بقى وانت بتتخيل سيدك النبي يكون مهموم بإيه عليه السلام.
شوف هموم النبي عليه الصلاة والسلام والإمام وسيدنا الإمام علي رضي الله عنه وارضاه يحكي هما من هموم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الأحزاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى قل لي بقى انت بتدعي على مين وبتدعي ليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اهتم ان الصلاة اتأخرت عليه مشغول ان الصلاة هتفوته صليت الظهر ولا لسه يا اخي صليت الظهر ولا لسه يا حجة اوعى تفوت الصلاة هي دي اللي تستاهل تبقى همك اولادك بيصلوا ولا لا يا حجة ولادك بيصلوا ولا لا يا حج والدتك الكبيرة بتصلي ولا ما بتصليش أهم حاجة في الدنيا الصلاة شيل هم الصلاة احمل هم الصلاة فإنها أول ما يحاسب عليه الناس الصلاة فاحملوا هم هذا الحساب على الصلاة أن ت- أن نأتي يوم القيامة فيتقبل من بعض الناس نصف الصلاة ومن آخرين ربعها ومن آخرين ثلثها ومن آخرين أقل من ذلك وأقل من ذلك ومن الناس من تلقى صلاته في وجهه يا خبر لو الصلاة دي اترمت في وجهك شيل الهم ده هم الصلاة
وفي ناس آه، همه هم الزوجة والأولاد آه أهم حاجة الزوجة ترضى فهو شغله الشاغل منذ أن يستيقظ من الصباح إلى المساء أن يرضي زوجته أن يرضيها والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالتعيس فقال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد المرأة تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقس تعس تعيس إن همه إسعاد زوجته أنا بقول له الزوجة نعمة اللهم بارك لنا في زوجاتنا آمين.
وأصلح زوجاتنا يا حي يا قيوم نعم الزوجة نعمة من نعم الله عز وجل لكن إرضاء الزوجة في إرضاء الله عز وجل والله إن أرضيت ربك أرضى الله عنك زوجتك مم.
فإن قلب زوجتك بيد ربك مم.
فأرض الله عز وجل يرضي عنك زوجتك لكن إن انشغلت بإرضاء الزوجة لن ترضى عنك الزوجة وانشغلت بإرضاء الزوجة عن رضا الله عز وجل سخط الله عليك وأسخط عليك زوجتك بعض الناس يقول لك يا أخي أنا برضيها بكل اللي أقدر عليه ومع ذلك لا ترضى ما بترضاش حتى انه بعض الناس كل يقول لها خليك انت وانا اروح اشتري انا الحاجات فيروح يشتري من السوق تقول له جبت دي بكام يقول لا انا جبت دي ب 10 تقول له خايب انا لو رحت كنت جبتها بخمسه فحب يقول لها بقى لا انا بقيت شاطر وبقيت اعرف اجيب فراح السوق جاب جاب الحاجه ب 12 قال لها لا انا جبتها بسبعه قالت له برضه خايب انا لو رحت جبتها اجيبها بثلاثه الشاهد انه ارضائها لان بقت غايته بقت نيته بقى همه بقى شغله الشاغل ارضاء الزوجه فلن ترضى والآخر مشغول بإرضاء الأولاد يرضي الولد ده وإن أرضى الولد ده التاني يزعل وإن أرضى البنت دي البنت التانية تزعل مشغول هو ده همه وتلاقي له زفرات وله هم وله حسرات في قلبه الزوجة مش راضية والأولاد مش راضيين وأنا بقول لك وصفة بسيطة جدا أرضي ربك يرضي عنك الله جميع أكبر.
الخلق الله إن أكبر.
إرضاء الخلق غاية لا تدرك ما شاء الله ما شاء إرضاء الخلق غاية لا تدرك فأنا بقول لك اختصر الطريق وأرضي ربك إذا أرضيت الله عز وجل بالاهتمام بأوامره الوقوف عند أمره والانتهاء عند نهيه وامتثال الأمر الله عز وجل ي- ي- قلب زوجتك بيده الله يقلب قلب زوجته لك بدل أن يقلبه عليك مم.
ويجعل أولادك يرضون أولادك راضين يا أولادي كيف كنت لكم نعم الأب خير أب كنت لنا فلا يتطلعون إلى آباء آخرين هم خير لأبنائهم منك يظنون هذا وإنما يرضيهم الله عز وجل عنك ويرضي زوجتك بشرط شرط واحد بسيط جدا إذا أرضيت ربك رضي الله عنك من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه ومن أرضى الله عز وجل رضي الله عنه وأرضى عنه جميع خلقه اللهم ارضى عنا يا حي يا قيوم اللهم ارضى عنا وارضنا وأبشرك إذا رضي الله عنك أرضاك نعم ولا شك في هذا
أقول لك على هم تاني يا شيخنا تفضل
تصدق إن في ناس بتشيل هم صلاة النوافل ما شاء الله هي دي الهموم هي دي الهموم واحد يحمل هم التطوع ما شاء الله.
صلى التطوع ولا لا ما شاء الله اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم شفت يا سيدي اللي شايل هم الولاد واللي شايل هم كذا في واحد بيشيل هم انه ما صلاش سنة الظهر والله في ناس شايله هم انه ما صامش يوم الاثنين اللي فات واحد شايل هم انه لازم هيصوم الخميس اللي جاي في واحد حاطط في دماغه كويس جدا ان ما يعديش منه الايام القمرية همو اختر لنفسك هما وعايز احكي لك عن واحد شايل هم صلاة النافلة تعرف مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أكثر من الصلاة على النبي فالربانيون هم أكثر الناس صلاة وسلاما على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأته أم المؤمنين أم سلمة وهو يصلي بعد العصر ركعتين فسألته عنهما فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا ابنة أبي أمية سألتيني عن الركعتين اللتين صليتهما بعد العصر ألا إنه قد أتاني وفد عبد قيس وإنهم شغلوني عن سنة عن الركعتين اللتين بعد الظهر فها هما
صلى الله عليه أمال إيه؟ أقول لك على فزورة يا سيدنا شيخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله تعالى وسلم سأل مرة سؤال وسؤال غريب قال هل يدخل النار أحد لأنه ترك النوافل شفت السؤال وطبيعي وبديهي إن, إن أنا أقول إيه لا طبعا طبعا طبعا لا لأن الصلاة النوافل لا يأثم تاركها ولكن يرجى الأجر واجبا.
آه، آه، يثاب فاعلها و- ولا يأثم تاركها الشيخ رحمه الله تعالى كان مربي قال الإجابة بنعم خطأ والإجابة بلا خطأ لأنه لم يقل يأثم ولا لا يأثم وإنما قال هل يدخل النار رجل لتفريطه في النوافل عارف أنا بسألك الفزورة دي ليه عشان أنا أول ما قلت لك في ناس همها صلاة النافلة حضرتك قلت يا عم نافلة مين يا عم الشيخ أنا بس رك- أركعها طبعا حضرتك يا ست الحاجة قلتي نافلة تطوع أنا بس أركع الفريضة سيب اللي في إيدي وأركع الفريضة وأقول لك إن النافلة دي حريم الفرد الحراسة بتاعت الفرد التطوع ده هو ده اللي هيخليك ما تقطعش في الصلاة أبدا النافلة دي هي اللي هتخليك تغض بصرك وتحسن فرجك النافلة دي هي اللي هتوسع رزقك النافلة دي هي اللي هتخليك ما تاكلش حرام ما تسيبش ال- ال- النافلة أبدا يا حاج أحمد ما تسيبش صلاة السنة أبدا طبعا تقول لي أحمد مين أقول لك هو عارف نفسه حاجة اوعى تسيب صلاة النافلة أبدا اوعى تسيب التطوع شيخ صفوت نور الدين رحمه الله تعالى رد قال إيه قال الإجابة بنعم خطأ والإجابة بلا خطأ وساق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام.
وعايزك ما تنساش الصلاة على النبي.
صلى الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أول ما يحاسب عليه الناس من أعمالهم الصلاة فإن كان يقول الله جل جلاله انظروا في صلاة عبدي فإن كان قد أتمها كتبت له التامة وإن كان انتقص منها يقول الله عز وجل انظروا يا ملائكتي هل لعبدي من تطوع فإن وجد, فإن وجد له تطوع أخذ منه فأكمل به فأكملت به صلاته وهكذا في سائر العمل التطوع ده مش ترف التطوع ده إنقاذ التطوع ده مش انت م- م- م- مستغني عنه لا التطوع ده هيلحقك ماشي.
هتحتاج له في يوم من الأيام وهينقذك وإلا قل لي صلاتك كاملة أتميت تطهرها وخشوعها وحضور القلب فيها وقراءتها وأتميت تسبيحها وسجودها وركوعها وقيامها وكل أركانها أتمتها ادي الهموم احمل هم صلاة التطوع اوعى تسيب صلاة النافلة يكفيك ان انت لما تصلي دلوقتي سنة الظهر اربع ركعات قبل الظهر واربع ركعات بعد الظهر فقد حرمك الله على النار قول لي يا سيدي مش تستاهل ان احنا نشيل همها أكيد طبعا مم.
لكن في ناس تانية برضو عنده هم من نوع تاني عجيب. عنده هم الجاه هم الوظيفة هم الشغل ان انا اشتغل شغلانه معينه تليق ب- بشهادتي وتليق بمكانتي وتليق ب... همه مكانته الاجتماعيه بين الناس الناس بيبصوا لي ازاي الناس رايهم فيا ايه وهذا الهم خطر جدا انه يوقعه في الرياء يوقعه في الشرك هذا الرياء شرك إن الشرك أخفى في الأمة من دبيب النمل يتسرب إلى القلب أنت عمرك سمعت صوت النمل وهو ماشي؟
يا ما سمعتش؟ سمعت صوت النمل؟
لا يا شيخ فما بتسمعش صوت النمل كذلك لا تسمع صوت الشرك وهو يتسرب إلى قلبك فيسكن قلبك وانت مستمتع وانت مش حاسس ان انت وقعت في الشرك شرك الرياء مم.
انك انت اهم حاجة عندك الناس بيقولوا عليك ايه الناس رأيهم ايه والناس قالوا ايه وأقول أن المنشغل برأي الناس وإرضاء الناس يقع في الشرك شرك الرياء بدون أن يدري قلب من ترائيه بيد من تعصيه مم.
أنت بتعصي ربنا بإرضاء الناس ومشغول برأي الناس و- وتقول اللي يرضي الناس مم.
قول اللي يرضي رب الناس إن رضي الناس أو سخطوا فإذا قلت ما يرضيه أرضاهم الله عنك إنك أنت تقول اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا إنك أنت تقول اللي يرضي, اللي يرضي ربنا الحق في المسألة دي إيه اللي يرضي ربنا في الأمر ده إيه أقوله خلاص اللي يرضي ربنا مم.
وإن رضي الناس وإن سخط الناس لكن إنك أنت تبقى مشغول راسم لنفسه صورة لا، راسم لنفسه صورة معينة مم.
وقاعد كل عمله آه، لمكياجة الصورة سلم يا وتزيين رب.
الصورة سلم يا رب.
وتجميل الصورة هذا يوقعه في الرياء وهو شر وبلاء خطير جدا فهذا الهم من أخطاره وآثاره أنه يوقعك في الرياء فاحذر احذر الرياء وارضي رب العالمين يرضي عنك الناس وإياك والالتفات إلى الناس فإرضاء الناس غاية لا تدرك ولا يا شيخنا طبعا شيخ أول هم تفضل
وتشيله معايا نسأل الله أن يعافينا من الهموم يا- تفضل.
وأن يعيننا وأن يديمنا على هم تحمل- الآخرة نعم.
ونجعل همنا هم أن الآخرة يرزقنا علو الهمة أكيد اللهم آمين هم عالي آه من الهموم نعم.
صناعة المعروف الله في واحد همه وشغله الشاغل أن يصنع المعروف همه وغاية شغله أن يصنع المعروف مشغول بكفالة دول وإطعام دول مشغول بالدعوة إلى الله و... وتنظيم أمر الدعوة في المساجد مشغول باستضافة العلماء والدعاء مشغول بتزويج هنيئا له اليتامى مشغول بصناعة المعروف هموم مش شايل هم نفسه شايل هم الناس واللي يشيل هم الناس ربنا سبحانه وتعالى يتحمل عنه هم نفسه نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا شفت الهم شفت الهم الحلو اللي لما تحمله ربنا سبحانه وتعالى ي- يكفيك ويغني ويغنيك سبحانه وتعالى ادي الهموم اتحمل هم الفقراء والضعفاء والمساكين قال الله جل جلاله ولا تحاضون على طعام المسكين ادي ادي الهموم ان انا احضك اقول لك احنا في واحد شاب بنجوزه ايدك معايا عايزين نساعده عشان يتجوز في واحد في واحده ارمله محتاجه مساعده المسجد الفلاني عايزين ندعو الشيخ فلان يجي المسجد بتاعنا العمل الصالح ده عايزين يلا ايدك معايا يا شيخنا قال الله جل جلاله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تبقاش أناني شيل هم الناس علشان ده بينفعك انت كمان قال رسول الله صلى- صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء نعم.
تحمل هم المعروف ده له ناسه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله خلق المعروف وخلق له أهلا اللهم اجعلنا من أهله يا حبيبي.
اللهم اجعلنا منهم يا رب إن الله خلق المعروف وخلق له أهلا وساق إليهم طلابه ويسر عليهم فعاله يا سيدي أهل المعروف دول ربنا سبحانه وتعالى خلقهم وخلق لهم المعروف وخلقهم من المعروف قال الله جل جلاله فسنيسره لليسرى هو هو متسهل هو ميسر لليسرى هو معان على طاعة الله وعلى بر المسلمين وعلى الإحسان للمسلمين وساق إليهم طلابه نعم.
تليفونك اللي رن ده علشان يطلب منك معروف مش لعبة ده ربنا اختارك ده ربنا اصطفاك أغث الملهوفين أجب المضطرين ارحم الضعفاء والمساكين أحسن للمحتاجين لا ترد مسكينا أعطي أعطي ولو بالقليل تحمل هم صناعة المعروف للمسلمين في هموم تانية يا شيخنا نعم هناك من همه إذا أصبح وأمسى الشهوات يا لطيف والشهوات نعوذ بالله من شر الشهوات نعم.
الشهوات بحر لا يدرك ساحله مم.
شهوة البطن همه ياكل ايه يفطر ايه ويتغدى ايه ويتعشى ايه باكل ده وما باكلش ده ويحب ده وما يحبش ده همه همه بطنه مم.
ان اهم حاجة ياكل كويس ياكل في المطعم ده ويشرب العصير ده ويعمل ده هذا نهمه وهذا همه نسي ان الانسان يعيش ياكل ليعيش مم.
وليس العكس هو عكسها فبقى بيعيش عشان ياكل مم.
ياكل اهم حاجه اكله حلوه وشربه حلوه ونومه حلوه هتاخد من الدنيا غير كده يا لا لطيف.
هتاخد لا هتاخد في في الدنيا في ذكر الله في قراءه قران في صلاه في دعاء في توبه في اوبه في في نعم اخرى شه... في ملذات اخرى لا تحك... لا لا تجعل الملذات والشهوات مم.
قاصره على شهوه البطن اهم حاجه عنده ياكل كويس ويشرب كويس واهم حاجه ينام كويس يقول لك انا اهم حاجه عندي انام 8 ساعات ورا بعض عشان اقوم فايق يا لطيف يا واقوم رب.
صاحي اهم حاجه يا لطيف.
يريح دماغه والتاني اهم حاجه اني اسمع موسيقى هاديه او اسمع آه، المطربه الفلانيه او المطرب الفلاني يسمع اغاني اهم حاجه يمتع سمعه وجل جلال ربي مم.
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يوم ربنا سبحانه وتعالى إذا تولى سمعك جعلك لا تحب أن- أن تسمع إلا كلام الله ألا تحب إلا سماع القرآن أنت بتحب تسمع إيه أنت أنت همك إيه همك تاكل إيه وتشرب إيه أنا عايزك أنا عايزك تسمع معايا تسمعني أنا عايزك أنا عايز أفهم معاك وتفهم معايا إحنا قاعدين النهاردة عشانك أنا مش قاعد النهاردة عشان أكلم الشيخ عمرو بس أنا بكلمك أنت مم.
آه، عشان أنت تسمعني وعشان ربنا يفهمني ويفهمك ويعلمني ويعلمك مم.
أنا عايز يبقى همك هم راقي هم عالي إياك أن يكون همك بطنك مم.
إياك أن يكون آه، همك تسمع المطرب ده هو ده اللي بينعش قلبي مم.
هو ده اللي بيريحني مم.
هي- لا لا لا لا أنا ما بسمعش مطربين خالص يا عم الشيخ الحمد لله أمال بتسمع إيه لا أنا بسمع موسيقى هادية بس لا يا لا لطيف لا, يا رب.
لا. أنا عايزك في متع أخرى أنت غافل عنها في متع أخرى أنت تايه عنها في متع أخرى في سماع القرآن ولا يجتمعان في قلب العبد مسمار الشيطان وكلام الرحمن الله.
لا يجتمعان الله.
ودي متناقضات لابد أن يكون همك سماع القرآن الله يسر.
تستمتع وتسمع القرآن تنزل الآية على قلبك كما ي- تنزل قطرات المطر على الظهر الظمأ نعم.
الله الله يستمتع بسماع القرآن شرط لتستمتع بهذا بهذا السماع أن يطهر قلبك الله يطهر قلبك من سماع الأغاني يطهر فكرك من انشغال بشهوة البطن وأن يكون هذا هو فكرك وهمك أعوذ بالله أن يكون هذا همنا وأسأل الله أن يجعل همنا هو هم الآخرة الله زدنا أكبر زيد.
الله أكبر طب شيخنا الحبيب أنا عايز آه، أخويا اللي بيسمعني دلوقتي والأخوات الفاضلات اللي بيسمعونا دلوقتي تبقى واخد بالك إيه اللي بيحصل الحديث ده حديث الهم من كانت الدنيا همه ومن كانت الآخرة همه همك إيه شيخنا قال هم المال والصحة والزوج والأولاد والجاه والسلطان ومراءة الناس وهم الشهوات وقلت لحضرتك هم النية وهم إقامة الصلاة وهم الحرص على إحاطة الصلاة بالنوافل والتطوع وهم صناعة المعروف همك إيه؟ همك إيه؟ الهم ده بيفسد الهم ده والهم ده بيداوي الهم ده ومن أراد الدنيا أضر آخرته ومن أراد الآخرة أضر دنياه زي ما هتسمع اختار لنفسك هم وأنا دلوقتي هقول لك على هم خطير وكبير وعظيم بمئة ألف هم في ناس همها يا شيخنا تشوف الكعبة في واحد همه يا ناس يشرب من زمزم يا رب اجعلنا منهم.
في واحد همه يطوف بالكعبة في واحد همه يحط خده مكان خد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الملتزم صلى الله.
ويبكي ودمعته تمشي مكان دمعة سيدنا النبي على الكعبة صلى الله عليه وسلم
ويبوس الحجر الأسود يمين الله في الأرض ويستلم الركن اليماني فتكفر عنه الخطايا ويقف ورا مقام سيدنا إبراهيم ويشوف الكعبة ويملى بها عينه ويقف تحت الأعتاب ويتمنى يدخل من الباب واحد نفسه وهمه يقف على الصفا مكان ما سيدنا النبي وقف واحد نفسه وهمه يقف على جبل عرفة ويدنو الجبار منه فيباهي به ويغفر له في الموقف هموم يا رب اللهم إني أسألك لكل من همه الحج والعمرة أن ينال الحج والعمرة اللهم اجمع المشتاقين إلى الكعبة في حج مبرور هذا العام وكل عام برحمتك وسعة فضلك يا ذا الجلال والإكرام الكعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة في المسجد الك... في مسجد الكعبة أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه قال رسول الله الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الكير خبث الحديد قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم خير الدعاء يوم عرفة ما شاء الله هموم مشاغل واحد نفسك في ايه نفسي حج نفسك في ايه نفسي اشوف الكعبة نفسك في ايه نفسي اروح عمرة قول لي بقى والصيف داخل نفسك تروح فين يا رب ارزقنا الحج والعمرة يا رب تابع قول لي والصيف داخل عملت حسابك تفسح عيالك فين مش هتشوف الكعبة يا راجل قلبك ما بيتقطعش وانت بتشوفها قدامك في التلفزيون والناس دي كلها شايفاهم قدام عينيهم الناس دي شافت الكعبة ولمستها وبستها وحضنتها وانت لا شيل الهم ده اتحمل الهم ده شيخنا ذكرنا الهموم نعم.
وبسطنا بين ايدين الناس الهموم عايزين نتامل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرق الله عليه جمعه نعم.
فرق الله عليه أمره شتت الله عليه شمله يعني إيه ويعني إيه جمع الله عليه أمره جمع الله له قلبه يعني إيه يا شيخنا آه الله عز وجل جعل لمن كان همه الدنيا وليس له إلا الهموم التي ذكرنا جعل له عقوبتين العقوبة الأولى فرق عليه أمره شتت عليه شمله يبقى همه مشتت مبعثر مش مجموع عليه همه الفلوس وهمه النساء وهمه الأولاد وهمه المنصب والجاه كل دي تبقى همومه مفرقة عليه همومه ولقد حذر ربنا جل وعلا جل جلال ربي حذر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم حذره ربنا جل في علاه وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه نتج إيه عن إغفال قلبه عن الذكر ونتج إيه عن اتباع هواه وكان أمره فرطا انفرط عليه أمره عارف العقد المجموع لما يقطع يقطع خيط العقد ينفرط تنفرط حبات العقد كذلك يكون أمر هذا ال ال الذي همه الدنيا همه كالعقد المنفرط حباته هم مبعثر هم مشتت مش عارف يركز في هم واحد ولذلك شوف وجعل فقره بين عينيه نتج عن هذا آه عن هذا الفرط هذا عن انفراط الأمر نتج عنه حاجة واحدة انه بقى فقره بين عينيه لا يرى إلا فقره لا يرى نفسه إلا فقير نعوذ بالله من فقر القلب فالفقر فقر القلب والغنى غنى القلب اللهم أغني قلوبنا برضاك وحبك يا حي يا قيوم آمين تعرف يا شيخنا الحبيب من شؤم أيضا هم الدنيا ومن بركة هم الآخرة نعم.
إن اللي بيحمل هم الدنيا بيعثر عليه الإخلاص سلم يا رب وإن اللي بيحمل هم الآخرة بييسر له الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص أكتر سؤال في الدنيا حصل الخلاف في الإجابة عليه هل الإخلاص سهل أم صعب ومذهبنا وما ربانا عليه شيخنا أن الإخلاص صعب ولكنه ممكن في مخلصين آه في مخلصين ولكن مرتبة الإخلاص مش سهلة مش سهلة أبدا الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة لكي تناله وسر تيسير الله سبحانه للإخلاص إرادة الآخرة أن يكون همك الآخرة تعرفوا يا إخواني في رواية من روايات هذا الحديث من كانت الآخرة همه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كانت الآخرة نيته نيته الآخرة قصده الآخرة طلبه الآخرة هذا يجمع الله عليه أمره قال الله جل جلاله ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا لا يستوش لما تكون شركة ليها مدير واحد ولا لما يكون ليها كذا مدير لما يكون بيت فيه را- اتنين رجالة ولا راجل وست محترمة تعرف لزوجها القوامة الدنيا تمشي لله المثل الأعلى لما يكون واحد عايز الآخرة بس عايز وجه الله بس ييسر له الإخلاص ويعان على الإخلاص يا من تجد المشقة في التوبة من الرياء السر في إرادة الآخرة استحضر بين يديك الأجل رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا الأمل ورسم خطا يقطعه وقال هذا الأجل فبينما المرء يريد أمله إذ جاءه الأجل الأجل سيأتي ليقطع هم الدنيا الذي تريده اوعى تفتكر ان انت شايل هم الدين ده بس لا بعد ما يقضى الدين ده هتكون دخلت في قسط تاني وشايل همه اوعى تكون فاكر ان انت شايل هم انك تجوز البنات دول بس لا بعد ما تجوز البنات هتصبح تقول لنا انا عايز اعيش حياتي اللي شايل هم الدنيا هيفضل شايل هم الدنيا على طول وبيزيد معاه حتى يلقى الله وإرادته الدنيا واللي شايل هم الآخرة هيفضل شايل هم الآخرة حتى يلقى الله وذلك الهم بين يديه عشان كده الإمام ابن القيم قال كلمة جميلة قوي في تيسير الإخلاص وتعسيره قال رحمه الله تعالى شو بقى تخيل لو احنا قعدنا نسأل ابن القيم الإخلاص سهل ولا صعب هيرد علينا ابن القيم يقول إيه قال من عود نفسه العمل لله لم يكن أشق عليه لم يكن أشق عليه من العمل لغير الله ومن عود نفسه العمل للدنيا لم يكن أشق عليه من الإخلاص لله تصوروا اللي يعود نفسه على الإخلاص يبقى أصعب حاجة في الدنيا كلها أنه يرائي اللي يعود نفسه الرياء يبقى أصعب حاجة في الدنيا أنه يخلص لله سبحانه وتعالى الدنيا والآخرة هم الدنيا وهم الآخرة بيأثر على نيتك وعلى قصدك فاطلب الآخرة لتخلص وييسر لك ذلك شيخنا الحبيب ما نظرة الرباني للدنيا كيف ينظر الرجل الرباني للدنيا
آه، الدنيا بالنسبة للرباني هو يرى أن الدنيا دار عمل وليس دار جزاء أنت لا تعطى الجزاء في الدنيا ليس دار جزاء إنما هي دار عمل هو مع الأسف الشديد بيصلي وعايز الجزاء إنه يرتاح بيصلي وعايز الجزاء على الصلاة إن ربنا يفتح له أبواب الرزق وييسر له أمره ويهدي له ولاده ويصلح له زوجته يتعجل ال- ال- الجزاء في الدنيا أما المؤمن رجل الآخرة مم.
الذي لا يريد إلا الآخرة يعلم أن الدنيا دار عمل والجزاء هناك قف معي وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا عم صلي صلى الله عليه اللهم صل على وسلم سيدنا.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آه، كان يربط القلوب بالآخرة بالجنة لما جاء الأنصار يبايعون النبي المختار صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية فقالوا يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما تشاء اشترط اطلب فقال صلى الله عليه وسلم اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم وأزركم ما تحت الإزار مم.
الشاهد آه، آه، قالوا له طيب إن نحن فعلنا ذلك خلاص إحنا رضينا بهذا الشرط قبلناه وسنفعله ما يكون لنا إن فعلنا ذلك ما هو الجزاء ما قال لهمش لا ده انتوا ليكم الجزاء آه، آه، هيفتح لكم الأرض وهيجي لكم فلوس وهتاخدوا مناصب لا لا لا لا لا. قال لكم الجنة بس مفيش حاجة تانية لا هذا الرجل رجل الآخرة لا يريد إلا الجنة هو يعمل في الدنيا يعمل عمل الآخرة في الدنيا وينتظر الجزاء في الآخرة الجنة قالوا رضينا بالجنة لذلك آه، الرجل الذي آه، يعلم أن الدنيا ليست دار جزاء إنما هي دار عمل إذا أحسن إلى إنسان وهذا الإنسان لم يقابل إحسانك بإحسان ما تزعلش تزعل ليه هو أنت بتحسن إليه عشان يحسن إليك بالمقابل يعني لا أنا أحسنت إليه أرجو الإحسان من الله أرجو القبول من الله فإن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليها أنا ما أزعلش لو أنا أقرضت واحد وجيت احتجت وأقول له أقرضني قال لي لا معيش ما أزعلش ليه لأن هو أنا لما أقرضته أقرضته عشان ي- يقرضني وأنا بسيبك عشان تتلفني بديلك عشان تديني واحدة بواحدة بالمقابلة لا يبقى أنت عايز الجزاء هنا وهنا مفيش جزاء الجزاء هناك إنما أنت تفعل المعروف وتنتظر ال- اسمع اسمع ما شاء الله
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله للأنصار وإنكم ستجي سترون أثرة بعدي هتلاقوا في استئثار في الدنيا مش هتاخده سترون أثرة بعدي فاصبروا عليها حتى تروني على الحوض حتى ما شاء تلقوني على الحوض ما شاء الله.
لحد ما تقابلوني على الحوض في الآخرة في الجنة ما شاء الله يوم القيامة هناك هتاخدوا جزاءكم هناك اصبروا على الأثرة هنا سيبوا الدنيا هنا كان صلى الله عليه وسلم شعاره ما لي وللدنيا إنما رسولنا صلى الله عليه وسلم رجل الآخرة جزاءك هناك وارضى بالجزاء هناك الجزاء هناك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم راضنا بالجزاء منك يا حي يا قيوم آمين.
واجعلنا من أهل الآخرة لا من أهل الدنيا اللهم امين فتح الله عليك يا شيخنا انا استمتعت جدا بك الليله النهارده يا شيخنا أنا لو و- استمتع و- جداً، أنا وتعلمت وتعلمت منك كتير الآن أوي النهاردة.
أتعلم، ربنا يعلمني وإياك.
جزاك الله خير ما شاء الله لا قوه الا بالله الله اكبر اخوتي هذا حديث الهم قد طرحناه بين ايديكم ليكون همكم الاخره ليكون همنا الاخره استزيدوا فهي استزيدوا من هذا الح... في شرح هذا الحديث في فهم هذا الحديث من خطبة شيخنا فضل الشيخ محمد حسين يعقوب حديث الهم الخطبة تجدونها على صفحة آه، الرحمة قناة الرحمة وعلى صفحة المدرسة الربانية أيضا صدر أحبتي في الله كتاب كونوا ربانيين كتاب المدرسة الربانية هذا الكتاب لا يباع وإنما تجدونه آه، على صفحة المدرسة الربانية لكي آه، تعرفوا أصول هذه المدرسة وتكونوا من الربانيين من أهل هذه المدرسة أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل العلم العلم ذاتك دوما